الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع خطبة الحاجة لنبينا صلى الله عليه وسلم نمضي قدما ونحاول أن نصل فيها إلى خط النهاية قبل أن نسافر فلا نذرها مفتوتة والحمد لله قطعنا الشوط الأكبر منها منذ بداية دروسنا وقفنا معها كلمة كلمة وجملة جملة إلى أن بلغنا أهم ما فيها كلمة التوحيد وشرحنا كلمة التوحيد بشطريها في دورة عقدية مكثفة والحمد لله حضر من حضر وغاب من غاب ثم نحن مع تتمة هذه المقدمة فكان الكلام عن آيات التقوى كما تلاها النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فرحنا ناخذ الخلاصه في الكلام حول اهميه التقوى وبيان معناها وصفات المتقين وجزائهم في القران الكريم وكانت هذه خاطره العصر يعني عصر الامس واليوم بعد قراءه آيات التقوى كان صلى الله عليه وسلم يقول فصل الخطاب أما بعد أما بعد هذه تسمى بفصل الخطاب كما قال تعالى عن سيدنا داود آتيناه الحكمة وفصل الخطاب أما بعد يعني بعد هذه المقدمة والتي تمثل الجزء الأساسي من الخطبة تمثل الأساس لأنها تشتمل على الحمد والثناء على الله عز وجل والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالتقوى وهذا القدر الذي ذكر لو خطب به خطيب لا يزيد عليه فقد أدى عناصر الخطبة لكن الخطبة يراد من ورائها الموعظة ويراد التذكير ويراد البيان ويراد الرد ولذلك الخطبة لها فقهها فخطبة بلا حمد بتراء وخطبة بلا شهادتين جزماء وخطبة بلا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شوهاء فما ينبغي لخطيب أن يخطب خطبة إلا وهو يراعي هذا يراعي الحمد والثناء على الله عز وجل ذكر الشهادتين كنت أضيق ذرعا أم حين أجد الخطيب الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويشرح في الخطبة وأين أنت من الشهادتين أين أنت من الشهادتين لو درس علم ماشي إنما دي خطبة ولها عناصرها وواحد ممكن يشهد شهادة دون الأخرى ما تدري اعتاد هذا ولا ده نسيان ولا كذا ولا كذا لا لذلك خطبة الحاجة للنبي عليه الصلاة والسلام اكتملت فيها العناصر أما بعد ما بعد أما بعد هذه من الأهمية بمكان إرساء قواعد بيان معالم فقال عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه الجمل فيها بيان المنهاج والعلاج والمرجعية وما خالف ذلك ففي الجملتين الأوليين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هكذا سمعت العلماء ينطقونها الهدي وسمعت بعض المحدثين يقول خير الهدى وكلاهما إن شاء الله صحيح هدي وهدى قوله عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله مأخوذة من كتاب الله ومن أصدق من الله حديثا لا أحد لا أحد وبعدها ومن أصدق من الله قيلا لا أحد ويشرع لك أن تقول لا أحد ولو كنت في الصلاة تجاوبا مع القرآن فإن أصدق الحديث كتاب الله فكلمة الحديث هنا بمعناها العام وليس الخاص ليس الاصطلاحي لأن المعنى الاصطلاحي الحديث يطلق على كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما هذا الذي أنا أقوله الآن حديثي إليكم هذا حديث بمعناه اللغوي حديث وكلمة حديث ككلمة لغوية ممكن تكون لها عدة معاني في الحديث ضد القديم تقول العصر الحديث والعصر القديم تقول الحديث وتعني حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام تقول الحديث وأنت تعني به القرآن لمثل هذه فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام منهاج وعلاج منهاج وعلاج في جمله في جملة قرآن وسنة ماذا ترك القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء السنة وتبيانا لكل شيء وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه لأن الآية وتبيانا لكل شيء أيضا في وصف القرآن في وصف القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء وتبيانا لكل شيء في الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين وتفصيلا لكل شيء أما السنة وأنزلنا إليك الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن فالسنة أنزلت والقرآن نزل والفرق بينهما أن نزل أي منجما مفرقا أما السنة فوحي بالإلهام وكلاهما يطلق عليه وحي ويطلق عليه تنزيل وأنزلنا إليك الذكر وده من أسماء السنة لتبين للناس يعني هذه السنة مذكرة تفسيرية للقرآن الكريم لتبين للناس ما نزل إليهم منجما مفرقا على مدى ثلاثة وعشرين عاما لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون قرآن وسنة يعني هداية وبعد عن الضلال لقول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته الجامعة في حجة الوداع تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا لن تفيد التأبيد عند الزمخشري لن تضلوا بعدي أبدا ماذا؟ كتاب الله وسنته الأمة الآن في ضلال إلا من رحم ربه وتذكر هذا الاستثناء وانت على استحياء من الله لأنه لو العكس يعني وارد تكون الأمة كخير الأمة وفيها بعض الضلال لماذا؟ لأنهم بشر إنما يصبح الضلال هو الظلام الدامس والشيء الغالب وأهل الصلاح يعدون أفرادا عشرات وسط ملايين أو 2 مليار يبقى سبب الضلال بعد عن القرآن والسنة لمن أراد أن يشخص الداء ويصف الدواء تشخيص الداء بعد عن القرآن والسنة وصف الدواء تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي صلوا عليه هذه تسمى المرجعية يعني مثلا في مرجعية عند ناس برضو من المحسوبين على المسلمين المرجعية عندهم الأئمة في ناس محسوبين على أهل السنة والجماعة المرجعية عندهم المشايخ لا المرجعية التي ينبغي أن يلتقي عليها أهل الإسلام قرآن وسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا التنازع موجود أيوه صار هو الأصل في الأمة تنازع فرقة ويصل لحد التباغض والتشاحن والعصبية والحمية الجاهلية على مستوى أفراد وأسر وجماعات وأحزاب ودول وكلهم في الأصل أمة واحدة إنما المؤمنون إخوة لكن التنازع موجود طيب أمام داء التنازع ما العلاج الله يدلك في يعني أضق وأحكم من بيان الله وحكم الله انتوا هتتنازعوا طيب نعمل ايه يا رب فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى القرآن والسنة إلى الله هتردوا إلى الله إزاي إلى حكم الله إلى كتاب الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله والسنة فردوه إلى الله والرسول يعني أنت لا تصل إلى الله لكن عندك كتاب الله والرسول عليه الصلاة والسلام ليس حيا بين أظهرنا يبقى عندك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فردوه إلى الله والرسول مين اللي هيعمل كده المؤمن المؤمن ولذلك قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر في إيمان يبقى في رجوع للقرآن والسنة والسنة يعني كما في آية تقول الرجوع إلى حكم الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أي الشورى برضو الرسول عليه الصلاة والسلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت حرجا ضيقا مما قضيت ويسلموا تسليما تسليم التام الإذعان الكامل الانقياد المطلق وذكر المصدر بعد الفعل لمزيد توكيد ويسلم تسليما من الذي سيفعل هذا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر معنى هذا ما في رجوع للقرآن ما في رجوع للسنة يعني الإيمان الزائف ما في إيمان يا عم إزاي لا أنا مكتوب في البطاقة مسلم ومولود من أبوين مسلمين وبقول لا إله إلا الله صبح وليل زعم زعم وكذب ألم تر إلى الذين يزعمون ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين بالاسم العلن اللي أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءت يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا
الله يرحمك يا خالة إحسان يرحمك عم توفيق إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الآيات
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قرآن وسنة إن شرطية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لكن واقع الناس ماذا يقول
ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض
أي النفاق أم ارتابوا الشك أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله يحيف يجور ويظلم
بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون مقارنات بين المؤمنين والمنافقين من ضمن هذه المقارنات فيما يخص المنافقين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا
طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم
فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم
ماذا ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وماذا الذي حمل وما على الرسول إلا البلاغ المبين
تريدون النصر والتمكين
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض
كل الأرض
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
في مقابل إيه؟
يعبدونني لا يشركون بي شيئا
ده الأصل للعقيدة ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون طب هنعمل ايه مع الكفرة والدول الكبيرة والقطب الأوحد
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض
إعفار واحد إعفار فيه نار دمر ولاية كاملة حرائق الغابات فيضانات زلازل براكين وريني قوتك يا أمريكا
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض
والكلام مش لأمريكا بس بس ده مثال يعني عشان أقرب حاجة اللي حصل الإعفار فيه نار ندمر ولاية هواي أول أمس وأمس والناس انتقلوا من الحرق إلى الغرق ما يدمهمش غير ننزل على البحر
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير الآيات أنا بتلوها ما أقدرش أفسر الآيات دي لما تفسرها تاخد فيها كتير قوي إنما احنا شغالين دلوقتي على التذكير لا على التفسير وعلى الإجمال لا على التفصيل وحد يا مسلم لا إله إلا الله محمد رسول صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى المرجعية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى القرآن والسنة اللي هي قالها النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فربنا يقول فإن تنازعتم في شيء وأنا أقول لك التنازع منا كثير قوي حاجة كده يعني ما حصلتش ده الأمم السابقة هو أعداؤنا وضعوا مبدأ اسمه فرق تفرق وإحنا اللي بننفذه يعني بحرفيته إحنا نتفرق وهم يسودوا إحنا نتفرق وهم يسودوا حد قال إنه حفنا من البشر يعملوا في العالم كل ده أنا ما قلتش مين الحفنة دي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلوا عليه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر شرط الإيمان هو كده شرط الإيمان إن شرطية طب ليه يا رب قال ذلك خير انت هتلاقي خير من كده ايه ذلك خير واحسن تاويلا هو خلق فعلم فحكم الا يعلم من خلق بلى يعلم فلما علم حكم فقال ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون دين مبني على العباده والحكم شعائر وشرائع تاخذ منه الشعائر بس وتسيب الشرائع لمين تاخذها من زبالات الافكار من حثالات البشر هو جعل لك الشعائر والشرائع وقدم الشرائع على الشعائر مع انها مؤخره عنها زمانا يعني الشعائر في الاسلام اولا والشرائع بعديها في الايه قال إن الحكم إلا لله فذكر الشرائع أولا أمر ألا تعبدوا إلا إياه فذكر الشعائر ثانيا ليه؟ عشان في ناس هتهتم بالشعائر يعني نسبيا بس الشرائع ولا في بالهم بدليل إنه في مسلمين بيصلوا أهو يعني لسه في حد بيصلي وأنا قلت لكم قبل كده نسبة المسلمين اللي بيصلوا واللي ما بيصلوش إخواننا أهل التبليغ والدعوة عارفين هيلاقوا 20% في الجامعة و80% على القهاوي وفي الشوارع وفي المصانع وفي البيوت ما لهمش دعوة بالدين ولا بالصلاة ده بكتير قوي 20% في الجامعة إنما ال 80 دي لو طلعت 90 ما تبقاش مبالغ أبدا وزي كده في في الزكاة والصوم والحج هذه الشعائر الشرائع ما فيش ما فيش الطويلة اللي بيقولوها عندنا دي ما فيش كده إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا ذلك الدين القيم طب ودين من غير الاثنين دول ما يبقاش قيم دين فيه شعائر بس مش قيم دين في شرائع فقط مش قيم امال يبقى قيم امتى الاثنين مع بعض شعائر وشرائع ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم فما بال الناس يفصلون ولكن اكثر الناس لا يعلمون ما هي واضحه ما هي واضحه يبقى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير ذلك خير وأحسن تأويلا دي المرجعية بتاعتنا المنهاج العلاج هات لي أي مرض معنوي وما تليش علاجه في القرآن ده حتى الحس كمان لا ما تزودهاش حسي اه والحس كمان والله لو وجد من يقرأ القرآن بيقين مش القرآن أم القرآن بس فاتحة الكتاب هيبقى علاج حسي وعلاج معنوي وأم الكتاب دي فيها كل حاجة وهي أفضل سور القرآن بنص كلام النبي العدنان عليه الصلاة والسلام أنت عندك في الحياة العادية لو واحد لدغه عقرب نادر ما بيموت ما كانش عيل صغير وما استحملش ما بيموتش انما انت كبير وماشي في طريق ولا في رياح وعواصف وعقارب كده جات المهم واحد زاد ابو عقرب والله زمان قبل ما الطب يتقدم يروح رابط رجله بالمنديل وحاطين له شويه ميه بملح ومقضيها ساعتين ثلاثه بالليل وينام والحمد لله يصبح الصبح كويس ورايح الغيط ورايح الشغل وتمام التمام الا حد في التملجي في القريه يشرطه وشرطه ما لقاش خلاص انما واحد لدغه تعبان ثعبان اهو دي بقى دي والقبر لدغه الثعبان والقبر انا هدي لك مثال حي الصحابه رضي الله عنهم طالعين في سريه الزاد اللي معاهم نفد عدوا على جماعة قبيلة من القبائل أصل في العرب الكرم يعني كان إذا اشتهروا بشيء يبقى الكرم إذا مدحوا يبقى الكرم فقالوا لهم يعني نحن ضيوف نحن ما معنا ذاب ما عندكم طعام توكل على الله روح انتوا مين انتوا جايين منين ورايحين فين انتوا يا مسلمين انتوا ما رضوش يكرموهم ولا يضيفوهم يقوم يطلع تعبان كده من الجحر بتاعه ويجي على سيد القبيلة ويروح ماسكه في رجله عضه عضه تجيبه القبر عدل هم بدأ يقول ايه اللي حصل يكونش علي عشان الناس دول احنا يكون فيهم حاجة ربنا كده الناس دي معقول طب احنا مالنا طب احنا المهم طب هتعملوا ايه في المصيبة اللي انتوا فيها دي ده ده ده الثعبان طلع واحد يجري ورا الصحابة إن سيد الحي سليم إن سيد الحي سليم سليم يعني لبيخ طب وبقول سليم ليه قال يعني ده من باب ايه التفاؤل زي ما تيجي تقول لي امال فين فلان ما جاش صلى معانا والله بعافية شوية بعافية طب ربنا يكرمه بالعافية على طول لا هو يقصد انه مريض بس قال بالعافية لا ده اسلوب مقلوب يعني يراد به التفاؤل إن سيد الحي سليم بدل ما يقول لبيخ هل فيكم من راقٍ؟ واحد من الصحابة ولا حد يعرف اسمه قال فينا الحمد لله فينا راقٍ بس احنا عدينا عليكم نالكم عزمونا كلمونا ضيفونا قلتوا لا لا حصلتوا عرب ولا غير عرب عشان نلقيه اجعلوا لنا جعلا قالوا مال قطيع من الغنم كنا هنرجع لكم غنمايه ولا اثنين لا خذوا قطيع قال يلا تعال اشوفه وريهوني دخل على سيد الحي وبسم الله وقرأ الفاتحة لا البقرة ولا آل عمران ولا السبع الطوال ولا لا هي الفاتحة والرجل ينتفض ويقوم وكأنه لم يصبه شيء الله أكبر قالوا أيوة كده تمام ما شاء الله وبقى يمشي ويتنطط ومفيهوش حاجة ردوا له القطيع الغنمية ده ولا يستاهل ولا القطيع ده ولا ضفر سيد القوم والقبيلة ادوا له أول ما خدوا القطيع دي أجرة على قراءة قرآن أو رقية والله مندوق ولا غنم منه ذلك لما نسأل النبي عليه الصلاة والسلام إيه اللي حصل؟ قال لي الراجل كان لديك وقرأت عن سورة الفاتحة وربنا شفاه والدنيا قطيع من الغنم قال له ما يدريك أنها رقية أنت كنت تعرف الفاتحة رقية وأنه ممكن يبرأ بها أي مريض إن شاء الله يكون عنده سرطان وما يدريك أنها رقية قال طيب والقطيع الغنم ده خذوه وكلوه واضربوا لي بسهم معكم عليه الصلاة والسلام اضربوا لي بسهم معك يبقى شفاء معنوي وحس هات اي حاجه كده يقول لي مش موجوده في القران يمكن اتحدى ان واحد يقول لي فيه مشكله ملهاش حل ولا سؤال ملهوش حكم ابدا ما فرطنا في الكتاب من شيء علم ذلك من علمه وجهله من جهله فالقرآن علاج ومنهاج منهاج صلاح فرد وأسرة ومجتمع في سلم وفي حرب في كل حاجة وبعدين انت عندك اللي ما تلاقوش في القرآن مفصل تلاقيه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأن السنة هي المذكرة التفسيرية فيها تفصيل ما أجمل وبيان ما أشكل وذكر ما سكت عنه القرآن يعني بيان ما أجمل أنت في القرآن هتجد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة طبعا عايزين شيء التفاصيل الزكاة دي الصلاة دي كام فرض وكل فرض كام ركعة وأوقاته إمتى وهيئاته إيه وأركانه وسننه ومباحاته ومحظوراته ومكروهاته ومبطلاته يبقى صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم الزكاة هاتوا الزكاة أيوة الأنصبة والمصارف المصارف موجودة في آية في سورة التوبة لكن مين ياخد ربع العشر ونص العشر امتى والعشر امتى والخمس امتى والأحكام دي كلها في كتب الفقه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ده اسمه مثال لإيه تفصيل ما أجمل وتوضيح ما أشكل مثال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا لكان من الله والله عزيز حكيم أيديهما واحدة ولا اثنين لا واحدة اليمين ولا الشمال الآية ما قالتش طب واليد من الرزق ولا من الكوع المرفق ولا من العضد والمنكب الآية ما قالتش يقوم تيجي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين أن السارق تقطع يده من الرسخ واليمنى يبقى ده اسمه توضيح ما أشكل وبيان ما سكت عنه القرآن في قول ربنا الرحمن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الجماعة اللي بينكروا السنة طب انت بتعملوا ايه في الآيات دي كلها ده عندك آية معطية تصريحا مفتوحا تصريحا مفتوحا للنبي عليه الصلاة والسلام وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لأنه في حاجات القرآن ما تركها للنبي عليه الصلاة والسلام عمدا انت عندك مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج وإنه الفاتحة ركن من أركان الصلاة هتلاقيها في القرآن؟ لا دي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لما أمسك بالذهب والحرير وقال هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها هتلاقيها في القرآن المنافق لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا قال ما بال محمد يحلل ويحرم ولا نجد ذلك في كتاب الله وصلت المقولة للنبي عليه الصلاة والسلام جمع لها الناس وقام فيهم خطيبا وقال أما بعد يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه خلصت أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام ده المنهاج يا اخواننا اللي هو يبعدنا عن كل ضلال وعن كل شقاء عن كل شقاء كما في الآية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هل دي مش عاوزة تفسير يا مولانا الضنك ده الدنيا كلها بتعاني منه الغلاء والبلاء والوباء قاعدين يتكلموا الأيام دي ربنا ينتقم منهم عن تحورات الكورونا ورجعة تاني وخلين الناس تعيش في رعب شوف السنتين اللي على حس الكورونا كوفيد 19 والناين الناس ايه الجوامع قفلت والدنيا قفلت والسفريات والذي منه اهو بقول لك راجعه متحوره وربنا يستر وحتى التطعيمات اللي الناس عملتها ولا تعمل حاجه مش ده برضه العيشه الضنك دي ومن غير كورونا ومن غير محورات تحورات كورونا الغلاء اللي عايشه فيه الناس والبلاء والوباء عيشه ضنك طب المجتمع الغربي اللي بيتمتع بكل متع الدنيا ما فيهوش فقر انت لو عايش في المجتمع الغربي مثلا ومعاك زكاه مش هتلاقي حد ياخدها منك إلا تروح تدور على المجتمعات بتاعتنا الشرقية المسلمين اللي عندهم مجاعات دول لذلك أنا ياما رحت مثلا أوروبا وأمريكا ألاقي الإخوة بعد ما خلصنا عيد الفطر سمحت يا شيخ زكاة الفطر زكاة المال معاك أنت ومروح وزعها في بلادنا ما هيلاقي حد في أوروبا ولا في أمريكا يوزع عليه زكاة ده اللي عنده بطالة عايش حياة كريمة حياة كريمة بس يا ترى الحياة الكريمة دي اللي بتخلينا بمدش ايده سعيدة ولا الضنك كله الضنك كله لأنه عرف غذاء الجسد ولم يعرف غذاء الروح غذاء الروح قرآن وسنة غذاء الروح منهج الله دين الله هو ده غذاء الروح مش تقول لي المغنى غذاء الروح يا ست في مرة لجنة جاية من دولة عربية قال لي كده شكلي سني ولا سلفي وبتاع قمت انت بتسمع اغاني يا مولانا؟ قلت له اسمع اغاني بتاع ايه؟ قال لي مش المغنى غذاء الروح قلت له امال القران يطلع ايه؟ قال لي مولانا طب الكتب اللي انت جبتها لنا دي ان شاء الله هننتفع بيها ونبقى نشوفك على خير احنا لسه في مصر وعليها وغيرهم وغيرهم غذاء الروح قرآن وسنة انت في طاعة الله اوه خد سعادة سعادة وانت فقير بسيط معتكف في الجامع وقاعد تذكر ربنا وحاجات كده بسيطة بس في في راحة في سعادة قال ايه قام تصلي ركعتين بالليل وهات عياط وبكى وانت بعز في عز ما بتبكي قلبك برفرف سعادة وانا ببكي ولا سعيد أيوة هو ده من أسباب السعادة مش الرجل البسيط الرجل الصالح بيقول إنه لتمر بالقلب لحظات يرقص فيها طربا القلب يرقص فيها طربا فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم عظيم قال الثاني والله إنا نشعر بسعادته لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف قال الثالث ماذا يفعل أعدائي بي جنتي في صدري حيثما حللت فهي معي إن سجنوني فسجني خلوة وإن نفوني فنفي سياحة وإن قتلوني فقتلي شهادة وعلى على رأيي الآن أعلى بفخيلك يا فرعون الكم اقضي ما أنت قاض فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا آخرها أنك هتموتنا والله ما حد هيموت ناقص أجل وهيبقى جات الشهادة على إيدك إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى الله إذا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله الجمعة الماضية القريبة هذه أنا كنت بتكلم عن كتاب الله يعني خدت لي جمعة دروس من الهجرة وجمعة اتكلمت فيها لا إله إلا الله وجمعة اتكلمت فيها محمد رسول الله والجمعة الماضية من نعم الله علينا كتاب الله بعد نعمة التوحيد ونعمة بعثة النبي عليه الصلاة نعمة القرآن ونعمة وأي نعمة واللي ما يعرفها يعمى القرآن مصدر عزنا القرآن منهاجنا القرآن دستورنا القرآن القرآن نحسن التعامل مع القرآن نتلوه نرتله نتدبره نعمل بما فيه نحكم به نحتكم إليه فإن أصدق الحديث كتاب الله هو المخرج من الفتن هو السبيل إلى الله هو الطريق المؤدي إلى الجنة هو الصراط المستقيم حديث علي رضي الله عنه لما قال إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم قلنا وما المخرج منها قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفاصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن اتقى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله كتاب الله كتاب الله أين كتاب الله في الأمة القرآن يا أمة القرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجر للتلاوة وهجر للحفظ وهجر للعلم وهجر للعمل وهجر للحكم وهجر للاحتكام كل أنواع الهجر موجودة إلا ما رحم ربي يعني هتلاقيها في أفراد لما بكلمك بكلم عن أمة أمة لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون أفلا تعقلون أين القرآن في الأمة في عم في عم الشيخ مالك أنت لابس نظارة سوداء ولا إيه أنا لا الحمد لله خلعتها نظارة سوداء هل أنت ما بتسمعش القرآن أنت الأنعام بفضل الله عندنا الناس في رمضان بيقعدوا يقرأوا القرآن من السنة للسنة ما تلاقيش مصحف على الرف في رمضان كله بيقرأ القرآن هو القرآن بتاع رمضان بس هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نعم بس مش عشان تقرأه في رمضان وبعد رمضان تقفله وبعدين هو مش على قد التلاوة قالوا أنت ما بتسمعش القرآن أنا بسمع أنا في قرية أبص ألاقي القرآن كده في مكبر الصوت مرتفع وفي واحد صوته حلو بيجود القرآن هقول إيه القرآن ده يا جماعة مين مات على طول من غير ما تسأل مين مات يقول لك فلان مات يلا العزم بقى ربنا يقول لينذر من كان حيا واحنا خليناه لمن كان ميتا والجماعة اللي لما تروح في جنازة حد من قرايبك كده وتوصل عند المقبرة وتلاقيهم ما تعرفش بيطلعوا منين دول بيطلعوا لك منين من وسط المقابر وده جاي منين وده منين وعن- يكتب القرآن احنا كنا مصلتين تبارك الذي بارك من- وده يغلط وده يلحن وده يك- يقف وده يكمل وكله عشان ياخد الرحمة والنور تديله أي حسنة ويبص فيها كده وزي الولية يوم العيد راح تزور المرحوم واخدة معاها شوية كعك وبتاع وتوزع ولقت واحد قالت له يا ابني اقرا لي كده على المرحوم خلي ربنا يرحمه وراحت مدياله حاجة قليلة كده فراح بدأ يقرأ آيات العذاب خذوه فغلوه ثم الجحيم يخرب بيتك فجايبك تقرا عشان راح موضوع على الراجل تقول خذوه فغلوه لا ايه ايه يكونش عاوز تدخليه الجنه بخمسة جنيه لسه طب ما تقول يا يا مش عارف ايه كده طب ما تقول راحت مدياله خمسه تانية قال ايوه كده ان المتقين في جنات ونهر شفت القرآن عندنا بقى حلو بقى ايه؟ القرآن اللي بيوضع على صدور المتبرجات مصحف جوه بتاع ذهب كده ليقيهن الحسن وفي السيارة يا إما في المقدمة أو في المؤخرة ليقيها الحوادث وجنب المصحف ممكن تلاقي خمسة وخميسة وتلاقي آه، جمل وتلاقي حاجات كده متعلقة والمرتزق على نواصي الطرق والدجالون في الأطباق الصيني يكتبوا لك بماء الزعفران يسرب منه الضعفاء والمسحورون ويكتب في المساجد بخط نسخ وخط ثلث للزينة وفي صفحة صغيرة كده بخط لا يكاد يقرأ لل- في البيوت للبركة وتحت الوسادة للحفظ وخد صور للقرآن في حياة الناس ما أنزل الله بها من سلطان هو القرآن نزل لهذا والله ما نزل لهذا إنما نزل القرآن ليكون منهاج حياة ليكون دستورا للدنيا نزل القرآن كتابا نقرأه نتدبره نعمل بما فيه نحكم به نحتكم إليه منهاج دستور بس مش دستوركم يا سادي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد أهو عد 14 قرن ونصف هات لي هدي أفضل من هدي محمد عليه الصلاة والسلام في الصغيرة قبل الكبيرة هل في جزئية في حياة الإنسان ليس لمحمد عليه الصلاة والسلام فيها هد والله ما في لا في حركة ولا في سكن لا في أكل ولا في شرب لا في نوم ولا في قضاء حاجة لا في يقظة ولا في خروج ولا في دخول كل لحظة كل حركة كل سكنة تلاقي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا وأعداؤنا قبل أصدقائنا يقرون بأن خير الهدي وأفضل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام ده حتى في طريقة الأكل لما يقول لك كل بي يا غلام سمي الله عشان ما يكونش معاك الشيطان وكل بيمينك لأن الشيطان يأكل بشمالك وكل مما يليك اتيكيت عشان اللي جابك ما يعرفش وعشان البركة نازلة في وسط الطعام تخيل والميل لغلام والغلام يعرف كده ويعمل كده قبل ما الاتيكيت يسيطر عليه الاتيكيت تمسك الاكل شوكه وسكينه الشوكه في دك الشمال والسكينه في دك اليمين تقطع باليمين وتاكل بالشمال ايه ده ايه ده الاتيكيت تخليك انت كده في حته مجتمع كده راقي وتروح انت قالب الحكايه وماسك السكينه بالشمال والشوكه باليمين ايه ده ايه الراجل البيئه ده متخلف ده جاي منين ما فما بالك بقى لو انت سبت الشوكه والسكينه وبسم الله وقعدت تاكل طيب عارف لعق الاصابع ده اللي احنا ممكن نتريق عليه ونسخر منه اسال العلماء واسال الاطباء اسال العلماء والاطباء يقول لك فائده لعق الإصبع بعد الأكل والإفرازات ولا الغدد ولا الحاجات اللي بتستدعي عملية الهضم وكلام للأطباء مش فاكل دلوقتي بلاش دي النهاردة خلي أي حد فينا مصاب بالتخمة تخين مليان بكرش مريض روح لأي طبيب في أي تخصص لك والله علاجك عندي خف وخف خف يا مولانا ويبقى امشي لك شويه طب المشي كان في هدي النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يوميا كان لازم يمشي ومشيته نقول عليه انا مشي عسكري اللي هي كانما يبحث من سبق طريقه الاكل ولما يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه يكفي ابن آدم لقيمات يقن صلبا فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لشرابه وثلث ل... فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه شوف احنا ك... كمسلمين عندنا المخالفة للسنة دي بالهبل إنزال واحد يقول لك ايه كل منا أدرى بثلثه يخرب بيت ثلثك والراجل البدوي يقول لك اديها لما تديه وزرق لها الميه تزريع والنفس ربك يتوكل بيه شوف بقى يوصل مرحله انه يفطس مخالفه هذه النبي عليه الصلاه والسلام الا واحد صاحبي مصاب بالتخمه دي ومش عارف يتعالج في مصر قالوا له روح المانيا لما راح المانيا والدكتور شافه كده داخل عليه وبتاع كده شتة ما شاء الله وكرشه قدامه قال له اسمك ايه؟ قال له كذا قال له مسلم قال له مسلم قال له تعالى بص اقرا على باب المستشفى مكتوب ايه؟ قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن قال له ده النبي بتاعكم عليه الصلاة والسلام ده اللي احنا ماشيين على هديه هادي وأفضل هدي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام في, في القديم ها جالينوس ده أكبر الأطباء في عصره ده ما كانش يعالج غير الجماعة الملوك كان اسمه طبيب الملوك كده فخليفة عباسي جايب جالينوس يعالجه على انه اكبر طبيب في العالم انذاك وكان بيجلس عندهم العلماء كان لسه في خير كده يعني شوية صلاح عند العلماء وشوية صلاح عند الأمراء ما هو صنفان من الناس إن صلحا صلح الناس وإن فسد فسد الناس العلماء والأمراء انت عندك دلوقتي فتنة طالعة الزمان ده العلماء يجرحوهم ما يخلوش فيهم حد ما يخلوش فيهم حد ينفع والأمراء السمع والطاعة وإن رأيت كفرا بواحا عندك فيه من الله مرآة أي دين ده معرفش لكن دي شر فتنة تسبق الدجال ومش هقول لك اسمها ايه فجاء يونس قاعد وفي عالم قاعد مع امير المؤمنين فبقول له آه، جاء يونس نصراني فبقول له هل عندكم في كتابكم شيء من الطب قال له نعم عندنا نصف آية تتكلم عن الطب في القرآن الكريم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قال وهل في كلام نبيكم عليه الصلاة والسلام شيء من الطب قال نعم حديث من بين الأحاديث ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه قال جل يونس والله ما ترك قرآنكم ولا كلام نبيكم للطب شيئا اللي انت قلته ده خلاصة الطب نص آية وحديث فما بالك لما يعرف بقية الآيات وبقية الأحاديث تقرأ الطب النبوي لابن القيم وتفرج تفرج ولا الداء والدواء يبقى أصدق الحديث يبقى فإن أصدق, فإن أصدق الحديث أو خير الحديث رواية أخرى كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ده العلاج وده المنهاج طيب ايه اللي خالف هذا اللي احنا ماشيين عليه احنا سيبنا العلاج والمنهاج واخدين الجزء الاخير بعد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام قال وشر الأمور وليه شر منصوبة عشان إن اسم إن وكل ما بعدها منصوب عليها معطوف عليها يعني قال وشر الأمور محدثاتها يبقى بعد ما عرفت الدواء أدي الداء أهو وشر الأمور محدثاتها ليه يا رسول الله فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ده خلاف المنهج دي مصيبة البدع اللي بتخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ودي برضه وردت في حديث العرباط بن سارية رضي الله عنه بيقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع قال فماذا تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا شفتوا فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الزيادة الأخيرة دي للنسائي بس زاد النسائي وكل ضلالة في النار والحديث في السنة الله طب احنا عرفنا المنهاج والعلاج ايه ضد المنهاج وضد العلاج قال دي خاطرة أخرى لو ربنا أكرمنا إن شاء الله في الفجر عاوزين نكمل خطبة الحاجة للنبي عليه الصلاة والسلام قبل ما نسافر فاحنا الحمد لله كده الواحد يعني يحس انه عمل حاجة قرب يسافر وال- والموضوع قرب يكتمل أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام ودي تشرح فيها سلسلة مطولة بس احنا ذكرنا بحاجات مهمة يبقى والعكس من هذا وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عندنا بكرة إن شاء الله الاثنين خاطرة الفجر خاطرة العصر لا ما في العصر بكرة ولا الظهر خاطرة المغرب إن شاء الله ممكن مع إنه بكرة الاثنين خليها خاطرة المغرب ويبقى كده نحاول يبقى ناتي على آه، خطبة الحاجة في هذه السلسلة منهاج اللي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام لكي يذكر به المسلمين بدءا بالصحابة رضي الله عنهم في كل خطبة وفي كل موعظة أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد وأسأل الله عز وجل الفلاح والنجاح أسأل الله تبارك وتعالى من واسع فضله يغفر الله لي ولكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عن كل خير الله يكرمكم